باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا ما زلنا في رومية تسعة وهو يعتبر يعني اصحاح غني واصحاح صعب هقول بس اهم الافكار لان اكتر من واحد الحقيقة طلبوا ان احنا نلخصه تاني او نقول مبادئ الاختيار هم بيسموه اصحاح الاختيار لانه في فكرة اختيار الله وكيف اختار الله أول مبدأ في موضوع كلمة الاختيار أظن أنتم حفظتوه مبدأ سابق العلم يعني الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم وسابق العلم يحل لنا المشكلة الأساسية اللي ممكن الفكر يقع فيها إن ربنا عنده خيار وفقوس لا ربنا ما عندوش اختيار عشوائي إنما على أساس رد فعل الإنسان وحياة الإنسان ربنا بيختار طب إذا كان الإنسان لسه ما اتولدش نقول أيوه ما هو ما اتولدش بالنسبة لنا مثلا إنما بالنسبة لربنا الذي يعلم المستقبل سبق فعرف كيف يسلك هذا الإنسان كيف يتجاوب أو كيف يرفض نعمة ربنا وعلى هذا الأساس اختير يبقى أول قضية وأهم قضية في كلمة الاختيار هي كلمة سابق العلم دي اللي تحللنا المعادلة الصعبة ربنا بيختار ليه ناس ويرفض ليه ناس بالرغم انه احيانا يبان ان الاختيار سبق قرارهم او سبق وجودهم حتى في الحياة زي مثلا في قصة يعقوب وعيسى المبدأ الثاني اللي هو بعيد عن ذهننا لكن كان قريب لذهن اليهودي اليهودي معتبر نفسه مختار من الله مهما حصل مهما عمل مهما بقية الشعوب عملت هيفضل هو بس شعبه مختار وربنا مش من حقه يختار حد تاني وهو ده سبب كتابة الإصحاح ده بالذات ودي قضية ما تشغلناش احنا لأنه طبيعي احنا حاسينها فيها مبالغة يعني احنا بعقلنا الحر نحس طبعا ده تطاول منهم ان هم يفكروا كده انما ده كان تفكيرهم فعلا ان هم معتقدين ان ربنا مش هيسيب شعبه ومش هيرفض شعبه مهما حصل فهنا معلمنا بولس في اصحاح تسعة بيحاول يدافع عن حرية الله في الاختيار هي قضية تبدو بالنسبة لنا ما تشغلناش انما بقول لكم بالنسبة لليهودي كانت قضية يعني ما معناه ربنا مش حر في اختياره ارتبط بينا ولازم يفضل معانا فهو بقى معلمنا بولس قال لهم لا ما تزودوهاش بقى ربنا اختاركم وبعدين رفضكم والنهاردة اختار الدنيا كلها اختار كل الأمم كل من يؤمن وهو ربنا مش من حقه يعني يختار من حقه يختار وابتدى يديهم أمثلة أن الله اختار بكامل حريته له كل المجد من غير ما حد يفرض عليه اختيار فد قصة مثلا إسحاق وإسماعيل وادى قصة يعقوب وعيسى وبعدين ادى قصة موسى وفرعون ثلاث أمثلة في صح تسعة محيرين شوية ليه؟ لأنه بيبان إن ربنا بيختار شخص ويرفض شخص أولا قلنا واتفقنا إنه ده على أساس إيه؟ سابق العلم معلش استحملوا التكرار في الحتة دي يعني ربنا سبق وعرف ان يعقوب رجل الايمان اما عيسو رجل الدنيا فبيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو بس الحقيقة اتقالت الكلمة دي ممكن يكون في ذهن من قبل ما يتولد يعقوب وعيسو بس ده ما يلغيش انه على اساس سابق علمه بسيرة كل واحد برضه في حكاية إسحاق وإسماعيل ربنا اختار إسحاق مع إن إسماعيل جه الأول إنما إسماعيل ما جاش بوعد وما احتاجش إيمان أما وعد الله كان مرتبط بإسحاق ابن الإيمان اللي هيتولد من بطن ميت بطن سر يتولد من موت عشان يبقى فيه الوعد قصة موسى وفرعون برضه بتحير ليه طبعا موسى رجل الله وفرعون ده رجل الشيطان عميل الشيطان في الوقت ده على الأقل لكن ربنا له المجد بيقول أنا أقامتك لأظهر فيك قوتي يا فرعون يعني أنا مختارك في الزمن ده بالذات عشان أتمجد فيك طب ما هو واحد هيقول ايه الله يبقى ربنا عامله شرير عشان يديله فيتمجد طب ذنبه ايه فرعون لا هو ربنا ما خلاش فرعون شرير انما فرعون بقساوة قلبه وبعنده الشديد ربنا استخدمه كوسيلة ايضاح في طول اناته وفي قدرته قد كده ربنا طويل الاناة بدل الضرب عشرة عشان فرعون يرتدع وما ارتدعش والمعنى الثاني مش بس طول أناة ربنا قدرة ربنا لأن كل ضربة من الضربات العشر بتشاور على قوة الله وجبروته مهما الشيطان عمل ومهما السحرة عملوا يبان ربنا أقوى فربنا اختار موسى طبعا دي سهلة أما يختار فرعون عشان يهلكه هو الحقيقة هنا فرعون اختار الهلاك بنفسه إنما ربنا طول باله قوي على هلاك فرعون عشان يظهر في طول أناته وقدرته ودي الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك يعني من الأول يا رب أنت عارف أن فرعون هيهلك طبعا وعارف أنه مرفوض ومش هيتوب طبعا بسابق العلم طب امال طولت القصه ليه لا عشان يبقى ابرز طول اناته وايضا ابرز قوته واستغل القصه الطويله دي عشان يبين لكل الاجيال قد كده ربنا قوي قوي جدا ومهما فرعون تطاول على موسى وعلى شعب الله يرجع ربنا ينتصر في الاخر الآية اللي محيرة ناس كتير وحاولنا نقولها برضو نقولها بطريقة تانية النهاردة عدد 16 لأنها لو أخذت مرة الحوار تطلع مفهوم غلط لما يقول إذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم برضو اتسألت فيها بعد المرة اللي فاتت إنه يعني مش الشرح مش وافي هنا يا جماعة مش مقصود بيها الذي يشاء الخلاص او يسعى للخلاص ليس له خلاص انما المقصود بها فضل الخلاص فضل الخلاص ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى انما يظل دائما لمين لرحمه الله يعني ماري جرجس راجل عظيم جدا وقديس وشهيد هل هيدخل السماء يقول بشطارتي يقول بجهادي يقول اصل انا حاولت وعملت انما هيقول معانا كلنا كرحمتك يا رب احنا داخلين السماء برحمتك لكن ايه اللي مخلي ماري جرجس نجم لامع جدا في السماء لانه شاء وسعى انما يظل فضل النعمه وفضل الخلاص لله وحده وليس لاي انسان مهما عمل انما عمله يحدد ابديته طبعا يجازي كل واحد حسب عمله دي ما اتلغتش لكن رحمة ربنا هي اللي ادت الفرصة لأي إنسان يدخل السماء. مفيش إنسان مهما كان بار يدخل السماء، مفيش. مفيش حد يستاهل يدخل السماء، لو عملنا كل البر قولوا إنما نحن إيه؟ عبيد بطالون. ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. ما عملناش حاجة زيادة. فما عندناش في المفهوم المسيحي ابدا حد يقف قدام ربنا يطالبه يطالبه بالابديه يقول له انا عملت لي عندك سما مفيش المفهوم ده خالص مهما عملنا نقف مكسوفين من ربنا ونقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا انما الاعمال اللي بنعملها هي دليل ايماننا هي ثمره ايماننا بربنا وهي دليل استحقاقنا لدخول السماء ونوال رحمه الله فالآية دي مش معناها الذي يشاء أو يسعى ليس له خلاص إنما معناها أن فضل دخول السماء يظل لرحمة الله وحدها وليس لإنسان مهما عمل هذه معناها ببساطة وكده تريح شوية المفهوم وصلنا لغاية عدد 24 23 ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد برضو حكى لنا حكاية الأواني والأواني ليها وجهين في الشرح الوجه الأولاني قدرة الله على تشكيل الإنسان هل حقيقي أن ربنا يقدر يغير الإنسان ولا لا طبعا يبقى ربنا بيشكل الإنسان طبعا إنما على قد ما أنت كمان تسيب نفسك في إيدين ربنا يشكلك ودي مشهورة من وقت أرمية لما ربنا وراله المثل وقال له تعالى نتفرج على الفخاري بتاع الخزف بيشتغل ازاي وقال له شايف الراجل بيعمل ايه ياخد العجينه ويشكلها ولو باظت منه ينعكسها تاني يعجنها تاني وبعدين يعملها حاجه جميله فقال انا ممكن اعمل كده اشكلكوا زي ما انا عاوز هنا التركيز على ايه قدرة الله لان في واحد يقول انا ربنا ما يقدرش يغيرني انا هفضل وحش انا ملياش حل لا ما تقولش كده امال نعمة ربنا فين لا ممكن ربنا يغيرك فانما في جانب تاني ان الاناء ضعيف مهما كان وفي اناء يشيل كرامة وفي اناء يشيل هوان وزي ما وصفناها المرة اللي فاتت اناء غالي يعني حاجة شيك كده فازة ثمينة جدا وقول له ما تسواش حاجة ففي فرق بين الإنسان الروحاني اللي شايل نعمة ربنا وبيتجاوب مع نعمة ربنا ده مهيأ للكرامة له مصير أبدي جميل وبين إناء مهيأ للهوان في الآخر يتخبط ويتكسر ملوش قيمة فهنا الشرح برضو بيركز على قدرة الله على تشكيل الإنسان واختلاف شخص عن شخص بطبيعة الحال بطبيعة حرية كل إنسان وعشان كده استخدم الكتاب أكتر من مرة لفظة إناء وهو بيوصف الإنسان يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليظل فضل القوة لله لا منا حتى بولس لما ربنا اتكلم عنه أول مرة قال هذا لي إناء مختار أنا عارف إن الراجل ده هيطلع حاجة شيك قوي سأظهر في قوتي فبيقول يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد يمكن أكتر واحد ينطبق عليه الآية دي بولس نفسه يبين غنى مجده على آنية رحمة يعني ربنا اختار بولس لكي يجعله إناء رحمة أو إناء كرامة بالرغم أن في الأول الشواهد ما بتقولش كده بتقول ان ده مهيأ للهوان انسان عنيد ومفتري ومجدف على اسم ربنا يسوع المسيح ده يروح السماء زي ده انما يبين غنى مجده الله الغني ينقذ بولس من براثن الاسد الشيطان ويعمله قديس ورسول فأعدها للمجد أعد هذا الإناء للمجد الأبدي التي أيضا دعانا نحن إياه يعني ايه بقى عاوز توصل لايه هل احنا ككنيسة العهد الجديد دلوقتي اواني مهيئة لايه للكرامة كلنا مرشحين في نظر الله ان احنا نبقى اواني للكرامة نشيل نعمة ربنا ونشيل الروح القدس وندخل السماء ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا دلوقتي الاواني المكرمة او الاواني المهيئة للكرامة هل هم يهود بس لا خلاص كل اللي امنوا بربنا يسوع المسيح وتعمدوا وعايشين حياه مقدسه يهود كانوا او امم اصبحوا اواني مهيئه للكرامه وكل من رفض الايمان بالمسيح يهودي كان او وثني يبقى اصبح اناء مهيئ للهلاك يبقى الانسان هو اللي بيختار هيطلع في اي تشكيله في الاخر كما يقول بولس بحكمته لأنه عارف أن في من السامعين كتار من أصل يهودي في روميا كنيسة روميا كانت مشكلة جزء منها كانوا يهود وبقوا مسيحيين وجزء كانوا وثنيين وبقوا مسيحيين وأصل المشكلة هي وقوع الفريق ده في الفريق ده فعاوز يثبت لليهود أن اللي هو بيقوله وأن خلاص الأمم وقبول الله للأمم ورفض الله لليهود ما هواش بدعة ولا فكرة جديدة غريبة إنما العهد القديم نفسه اللي في إيدين اليهود يؤكد هذه الحقيقة بس هم ما خدوش بالهم فهيدينا كام نبوة من العهد القديم تؤكد إن دي كانت خطة ربنا من الأول بس اليهود هم اللي مش داريانين كما يقول في هوشع هوشع ده سبق المسيح بحوالي 800 سنة أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة آية دقيقة جدا ربنا قال له هوشع كده قال له أنا هقول للي عمري ما قلت لهم يا شعبي هقول لهم في يوم من الأيام شعبي أكتر شعب اتقال عليه الكلمة دي إيه بقى؟ مصر لما قال إيه؟ مبارك من إمتى مصر كانت شعب الله؟ ده كلنا فاكرين إن الشعب المختار أو كلمة شعبي لا يقولها الله إلا على إسرائيل إنما أشعياء قال مبارك شعبي مصر طبعا دي بتاعت عهد جديد دي مصر في العهد القديم مرفوضة مش شعب الله إنما في العهد الجديد شعبي ليك شعب يا رب في مصر طبعا وفي كل بلد فيها مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد فبيقول سأدعو الذي ليس شعبي شعبي يعني اللي عمرهم ما كانوا شعبي هدعوهم شعبي كده بيأكد فكرتهم والتي ليست محبوبة لأن العهد القديم يتكلم كتير عاب الله أن الزوجة المحبوبة أو المرأة المحبوبة من قبل الله أو الشعب المختار المحبوب والشعب الثاني أي شعب آخر غير محبوب فبيقول وهقول للي مش محبوبين هتبقوا محبوبين إشارة برضو إلى خلاص غير اليهود وإلى رجوع غير اليهود ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي برضو آية دقيقة خالص في المكان اللي كانوا بيقولوا دول مش شعب ربنا هم دول اللي هيتسموا ايه اولاد الله الحي دول ما كانوش شعب ربنا ده مش بس هيبقى اسمهم شعب ربنا ده اللي هيبقى اسمهم ابناء الله الحي طبعا دي عطيه العهد الجديد انه الخلاص مقدم لكل البشر الابديه مفتوحه لكل من يؤمن ودي الايه اللي قالها في يوحنا 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به هنا كل مش مختصة باليهود خلاص كل أصبحت معروضة على الكل كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي وأشعياء أدي هوشع قال حاجة هيجيب كمان من أشعياء يصرخ من جهة إسرائيل يصرخ دي طبعا تأمل من عند بولس إنه بولس حاسس إنه أشعياء كان بيصرخ في اليهود هم مش سامعين ومش فاهمين ودانهم تقيلة قوي لأنه قال لهم بعد كده أشعياء قال لهم ثقلت غلظت قلوبكم وثقلت آذانكم وطمست عيونكم لا عارفين تسمعوا ولا تشوفوا وفهموا فكان بيصرخ فيهم يقول لهم فوقوا انتوا فاكرين نفسكم بتوع ربنا ربنا مش عاجبه حالكم ربنا هيرفضكم ويقبل غيركم كل ده كان نداءات الأنبياء أشعياء يصرخ من جهة إسرائيل يقول إيه بقى وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص برضو آية غريبة نبوة غريبة يعني لو ربنا ما لقاش غير اليهود هيشوف بقيتهم أو الشعوب الأخرى وهيخلصهم يعني لو كانش ما فيش في الدنيا غير يهود برضو ربنا هيدور على البقية البقية الباقية ده أحد المعاني بمعنى إيه مهما زادوا اليهود ما هو اليهود عشمانين في وعد أبونا إبراهيم أنه يبقوا زي رمل البحر فقال حتى لو بقوا رمل البحر وما قبلوش الإيمان مش هقبلهم وهقبل البقية أيا كانت فهمتوا المعنى الذين يؤمنون بس دول اللي هيخلصوا ولو اليهود مالوا الدنيا مش هيخلصوا إلا من باب الإيمان برضه البعض بيفسرها بتفسير آخر أن اليهود قد ما انتشروا عبر الأجيال ورفضوا المسيح إلا أن في آخر الأزمنة سيكون منهم بقية تؤمن اليهود يرجعوا في آخر الزمن يعترفوا بالمسيح له المجد كإله لأنه متمم أمر وقاض بالبر يعني ربنا قدامه تارجت كده عاوز يعمله انه يدعو الكل للخلاص وانه يقبل الكل من باب الايمان و... وما ما يخليش اليهود متميزين بعد كده وقاض بالبر يعني الله قضى أو حكم بالبر قدم البر لكل من يؤمن ما عادش بقى امتياز الختان ولا الناموس ولا أولاد إبراهيم بالجسد هم اللي ليهم بقى فرصة البر هو قضى بالبر يعني حكم بالبر أن يعطى لكل من يؤمن لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض يعني ده حكم ربنا أن ربنا هيقدم الخلاص لكل الأرض ويرفض اليهود المتمسكين بحرفيته يجيب آية تاني وكما سبق أشعياء فقال أشعياء اللي اتكلم كتير وبيحبوه ده هيطلع لهم أكتر من دليل منه أنه تنبأ عن رفض الله لشعبه لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورا هو سدوم وعمورة حصل لهم إيه يعني راحوا خالص من التاريخ اختفوا الشعبين دول اختفوا فأشعيا بيقول لولا رحمة ربنا كان يفنينا خالص إنما أبقى منا بقية يعني على آخر الأيام في يهود هيبقوا مسيحيين هم دول بقية اليهود اللي لسه ربنا مستنيهم إنما ما يستحق اليهودي الذي رفض الإيمان بالمسيح وصلب المسيح له المجد هو مصير سدوم وعمور وده مش كلامي ده كلام أشعية بتاع اليهود واضحة الفكرة لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا شوفوا أشعية بيتكلم من وسط شعبه قال لهم احنا نستاهل نبقى سدوم وعمورة ده حقنا ده حكم ربنا علينا ولكنه من رحمته أبقى لنا بقية البقية دي اللي هتيجي على آخر الأيام والبقية ساعات يقصد بيها من دخل من اليهود الإيمان المسيحي يعني شوية اليهود الأوائل اللي هم زي بطرس ويعقوب ويوحنا والقديسين ما دول كلهم كانوا يهود فهم دول اللي خلصوا إنما بقية اليهود اللي رفضوا الإيمان يستحقوا الهلاك الأبد فماذا نقول يرجع برضو بولس يتساءل بعادته كفيلسوف يناقش الفكرة بفكرة وهكذا فبيقول دلوقتي فهمنا أن العهد القديم تنبأ عن رفض الله لليهود قبول الله للأمم من باب الإيمان حرية الله في اختيار الأمم كشعب مقبول من باب الإيمان فماذا نقول إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر يعني واحد يطلع بقى يتفلسف ويقول إيه يعني الأمم الوثني اللي عمره ما دور على ربنا هو اللي يبقى بار واليهودي اللي كان بيدور على ربنا ما يوصلش للبر برضه سؤال صحيح اليهود الأممي ده ما كانش بيسعى وراء الله كان وثني فلم يسعى في أثر البر ولكن البر أدركه يعني جاله البر على الجاهز لقت السكة سهلة يؤمن بالمسيح له المجد وبدم المسيح ويتعمد ويعيش الحياة المقدسة يتناول من الأسرار ويثبت في ربنا وخلاص وبقى بار فبيقول هل الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر وعشان يوضح هو يقصد إيه البر الذي بالإيمان خلاص بر الناموس ده قعد يكسر فيه من شوية من كام إصحاح وقال الناموس ما عملش ولا واحد بار الناموس اليهودي والحرف اليهودي ما طلعش حد كويس إنما المسيح له المجد ادانا نبقى أبرار من خلاله هو ناخد من بره بالحياة الجديدة ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر الناموس البر لم يدرك ناموس البر يعني المفارقة الغريبة اللي تدعو للتساؤل ان الوثني اللي ما كانش بيفكر في البر وصل للبر واليهودي اللي عمال مستنى أبار بالناموس لم يدرك ناموس البر ما وصلش للبر طب ليه يعني اليهودي يبقى مشغول بالقضية أكتر والأمم يكسبوا فاهمين السؤال الأممي ما كانتش شغلاه قضية البر ولا الأبدية قد اليهودي إنما اليهودي اللي مشغول بيها مشي في سكة غلط مشي في سكة الناموس وعاوز يطلع نفسه بار بالحرف بالناموس بالفرائض فقال له لا مفيش بر بالطريقة دي طب لماذا يحل بقى بولس السؤال ويقول ايه لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان مع اليهودي بل كأنه بأعمال الناموس اللي عطل اليهودي ايه ان ربنا بيقول له امن بالفداء اللي المسيح قدمه وتعالى الزق فيا وخليك حته مني وتورث معايا الابديه يقول له لا لا لا مش عاوزك انا انا معانا الناموس بتاعي عندي الختان عندي الذبيحه الحيوانيه عندي السبت بالحرف الحاجات دي هتخليني بار يا ابني السكه دي ما طلعتش ولا بار ما دخلتش حد السماء ولا الأنبياء سكة الناموس دي إنما الناموس كان بيوضبنا عشان يجهزنا نستقبل المسيح عشان يحجم أخطائنا إنما البر ده عطية ربنا للبشرية لكل من يؤمن فبيقول إيه اللي خلى اليهودي ما يوصلش والأممي وصل مع إن الأممي أبعد لأن اليهودي كان بيدور في سكة غلط لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان يعني وهو يسعى في أثر البر كان يسعى خارج عن الإيمان بل كأنه بأعمال الناموس اليهودي تعرفين اليهود اللي منكم تعرف بيهود أو قرأ عنهم متزمت جدا وحرفي جدا حتى جرت العادة لما نلاقي واحد يعني حرفي جدا نقول له أنت يهودي يعني تشبث جدا بالحرف لأنه يعتقد أن الحرفية دي ترفعه أمام الله وتديله بر أكتر من غيره فكل لما يبقى عاوز يبقى بار يزداد حرفية ويزداد تزمت ويزداد جمود ويزداد قسوة على الناس اللي حواليه ويزداد فريسية وكل ده عاوز يبقى بار وهو ماشي في سكة غلط خالص عمال يدوس في السكة دي بس السكة دي ما بتوصلش للبر هو فاهمها غلط هي بتدي ايه بتدي اللي بنسميه دلوقتي البر الذاتي يعني يبقى قدام ضميره كويس بس لكن قدام ربنا مش كويس زي الفريسي تاخدوا بالكم اهو الفريسي ده مثل دقيق للذين سعوا في اثر البر باعمال النفس يقف يصلي يقول له ايه اشكرك يا رب لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة أنا ما بعملش الحاجات دي ولا مثل هذا العشار أنا بصوم مرتين وبعشر واخدين بالكم ده داخل بيساوم ربنا وبيقول له أنا كويس فالذي سعى في أثر البر ليس بالإيمان بل بأعمال الناموس لم يصل إلى البر نزل الفريسي ده ما خدش حاجة أما العشار اللي فيه كل العبر والخطايا دخل لا يعرف ناموس ولا حافظ وصية العهد القديم إنما دخل يقول له ارحمني يا رب أنا خاطي نزل يقول الكتاب إيه مبررا يبقى خد البر يبقى ده أممي وسعى في أثر البر سعي بسيط ملحقش لكن دخل من باب الإيمان فأخذ أما الذي سعى في باب أعمال الناموس وحرفيته ما خدش البر طبعا هنا الكلام مينلي لليهود ليه ساعات في بعض الناس تحب تطبق الكلام ده على أعمالنا احنا لا طبعا في واحد يقول خلاص يبقى مش بالصلاة بقى ومش بالصوم ومش بعمل الرحمة ومش بعمل الخير إنما هو الواحد يقول يقعد مكانه يقول آمنت بيك يا رب لا في فرق واحنا بنكسر في اعمال الناموس بنقول مش هي اللي توصل انما اعمال الحياه الجديده واعمال العهد الجديد واللي سماه بولس ناموس المسيح هو ده اللي بيدخل السم وتستغربوا ان في كلمه ناموس المسيح ايوه موجوده اكتر من مره لما بيقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح إذا في حاجة اسمها ناموس المسيح هو بس مش مكتوب بالحرف زي العهد القديم لكن وصايا المسيح هي دي تعبير الحياة الجديدة هي دي دليل صدق الإيمان ولا هو الإيمان كلمة لا ده الإيمان حياة فاحنا هنا مش بنقول ان الاعمال ملهاش قيمة في البر لا بنقول اعمال الناموس هي اللي ملهاش قيمة في البر اما الاعمال الروحية أعمال التقوى زي الصوم والصلاة والجهاد والتوبة وأعمال الخير زي الرحمة ومحبة الناس وحفظ الوصية طبعا دي دليل الإيمان الحقيقي وزي ما قال معلمنا يعقوب أرني إيمانك ها بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني وريني لو شاطر إيمان من غير أعمال ما يجيش بقى واحد عنده إيمان بربنا قوي ما يصليش طب تيجي إزاي واحد عنده إيمان قوي ما يسمعش كلام ربنا طب تيجي إزاي هو اللي يصلي ويسمع كلام ربنا ما هي دي أعمال لكنها ليست أعمال الناموس مش هي اللي بيتكلم عنها بولس وبيقول دي ما بتوصلش بدليل ايه انه بعد اصحاحين بولس هيفرد لنا اربع اصحاحات كلهم اعمال ممكن نقول له لا يا معلمنا بولس انت اتفقت معانا بلاش سكة الاعمال ما بتوصلش للبر يقول لا انا ما قلتش كده انا قلت اعمال الناموس ما توصلش للبر انما الاعمال اللي هيديها لنا بولس والوصايا كلها دليل الحياة الروحية والإيمان الحقيقي بربنا يسوع بدليل أن الكتاب بيقول يجازي كل واحد حسب عمله هنا حسب عمله بقى مش عمله الناموسي لا مش مهم بقى بتحفظ السبت ازاي ولا بت بتعمل الفرائض اليهودية ازاي مش هي دي اللي هتدخل السماء انما الاعمال اللي ربنا طلبها من العهد الجديد كدليل لحياتنا مع الله هي دي اللي هتقيس كل واحد فينا يستاهل يدخل السماء ولا لا ويستاهل يدخل فين فأنهي درجة لماذا تاني بيحط السؤال عدد 32 لأنه فعل ذلك بيتكلم عن اليهودي ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس هو كل ده بولس عاوز يأكد ضرورة الإيمان بالمسيح له المجد والحتة دي بالرغم انها بالنسبة لنا تقول ده كلام يعني ضد اليهود انما مهمة جدا النهاردة عارفين ليه لانه طالع لنا بدعة جديدة بتقول ايه مش لازم الايمان بالمسيح انما كل واحد يعمل خير يدخل السماء ايه ده بقى ده موجود في انهي كتاب الكلام ده ده رمية كلها بتتكلم عن ضرورة الإيمان بالمسيح هو حجر الأساس هو مدخل السماء والملكوت واللي مش هيؤمن هيترفض واليهود اترفض بالرغم ان هم اقرب ناس لربنا لانهم لم يؤمنوا وبعدين يطلع واحد يقول كل واحد بضميره وكل واحد باعماله يدخل السماء طب امال المسيح جه ليه والمسيح مات ليه والايمان اللي احنا عايشين بيه ده ليه وملايين الشهداء اللي استشهدوا عشان ما ينكروش اسم المسيح كانوا مغفلين ومجانين ازاي اللي بيحصل ده والموجة دي ماشية بسرعة جدا في الغرب لأنها عارفين ماشية مع إيه؟ مع لغة حقوق الإنسان ما هو الشيطان النهاردة بيتكلم بكل اللغات فاللغة الجميلة اللي في في, ودان في بق الشيطان دلوقتي حقوق الإنسان كلنا زي بعض فمن حق كل واحد يدخل السماء بضميره وبأخلاقه بس الحق ده مش أنت اللي بتحطه ده ربنا اللي بيحطه النظام ده مش أنت اللي بتحدده كإنسان ده ربنا اللي بيحدده لكن هم تطاولوا ربنا وقالوا بما اننا كلنا سواسيه في الحقوق اذا من حق كل متدين من كل دين انه يبقى له الملكوت طب خلي الكلام ده ينفعك انما المسيح قال لنا غير كده وجالنا من السماء وقال غير كده ومات عشاننا وقال لنا غير كده وذهب يعد لنا مكانا وحط لنا شروط في دخول هذا المكان وقال لنا هتفضلوا وسط العالم قطيع صغير ولا تخف أيها القطيع الصغير أباكم سر أن يعطيكم الملكوت فدي بدعة جديدة ماشية فظيع في الدنيا دلوقتي وطبعا شكلها مغري جدا لأن أي واحد عقلاني يحس أنه كلام شكله كويس صحيح كل واحد أخلاقه كويسة لازم يدخل السم طب والمسيح مات ليه فيقول لماذا لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس فإنهم اصطدموا بحجر صدمة دول مين اليهود اصطدموا بالمسيح ليه المسيح جاي يقول أنا جاي أفديكم عشان أديكم البر والأبدية وهم قالوا له إحنا مش محتاجين فدائك إحنا لينا البر الخاص بتاعنا فاصطدموا بيه أما الأممي ما اصطدمش بالمسيح لأن الأممي بيقول أنا خاطي أنا وحش أنا عارف إني محتاج فداء أنا عارف إن أنا محتاج حد يفديني أنا من راسي رجليا وحش اليهودي ما بيرضاش يقول عن نفسه كده فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب حتى حكاية اصطدموا دي مكتوبة في العهد القديم ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة يعني ربنا له المجد أشار من العهد القديم أنه هيحط حجر صدمة هيخلي اليهود يتعثروا فيه وصخرة عثرة يعني إيه تصوروا المسيح ده لليهود عثرة عثرة ليه لأن مش عاجبهم مش قابلينه بيلخبط أفكارهم هم ليهم أفكارهم المتزمتة والمسيح بيقول أفكار تانية هم حرفيين والمسيح له المجد بيقول الإنسان أهم من السبت هم ما عندهمش دي عندهم السبت قبل الإنسان فاصطدموا بيه ورفعوا حجارة كذا مرة يرجموه وفي الآخر صلبوه لأن كلامه يصدم يصدم حرفيتهم ويصدم كبريائهم ويصدم أنانيتهم إن هم مش عايزين حد يدخل السماء غيرهم لكن اللي بيقوله المسيح بيكلم بيه الناس المتواضعين من كل لسان ومن كل شعب فده بيتقبل أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى أو لا يخزى يعني إيه اللي من بالمسيح مش هيصطدم بالمسيح أبدا إنما اللي هيتشكك في المسيح هيصطدم وفي حتة تاني يقول إيه اللي يقع على الصخرة دي يتردد يعني يجيله ردود بالضاد ردود كدمات لكن لو وقعت الصخرة عليه تسحقه الكلام يخوف يعني اللي يفضل يتشكك في المسيح يفضل طول عمره قلقان وفي جسمه ردود يعني مش مرتاح لأنه مش راضي يدخل من باب الإيمان ولو فضل بعيد عن الإيمان ورفض الإيمان لآخر حياته تسقط عليه هذه الصخرة فإيه فتسحقه بمعنى الإنسان اللي مش هيقبل المسيح له المجد ويعيش معاه ويدخل من باب العهد الجديد الإيمان والمعمودية والحياة المقدسة يبقى هيصدم بالمسيح فيتردد هيتجرح إلى أن يرفض المسيح لآخر حياته تماما فيسحق تقع عليه الدينونة الأبدية لأنه رفض المسيح إلى الأبد أيها الإخوة نكمل إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص لو تاخدوا بالكم في أول إصحاح تسعة قال لنا كلمة مؤثرة قوي قال كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من أجل أنسبائي في الجسد اللي هم اليهود ولا يهلكوش لكن لما شرح قال ان اليهود اللي رافضين الايمان هالكين هالكين هالكين وما لهمش رجاء وشد تمام عليهم وقال طول ما هم بيرفضوا الايمان بالمسيح ما لهمش لو عملوا كل بر الناموس ما لهمش ابدي وما لهمش بر حقيقي لئلا يظن انه بيكره لانه كان ده الادعاء ودي التهمه اللي دخلت بولس السجن قال لهم اوعوا تفتكروا ان انا عندي عداء مع السامية عارفين الموضة الجديدة دلوقتي اي حد يقول اي كلمة كلمة حق اليهود يسموه بتهمة خطيرة انه يعادي الجنس اليهودي ويعادي بني سام ويعملوا له قضية ويضيعوا مستقبله هم أقوياء قوي في الدنيا انما مش عارفين سكة الايمان لسه فبولس يقول لهم اوعوا تفتكروا ان انا بكره اليهود انا بفكركم تاني ان مسرة قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل اسرائيل يعني كل اليهود هي للخلاص يعني بولس مش ع... مش على خناقه مع اليهود بولس مش ضد موسى زي ما اتهموه انما هو بيصلي كل يوم يا رب رجع اليهود ليك زي ما احنا بنصلي ونقول له رجع الكل ليك خلي الكل يعرف سكتك يا رب فبولس بالنسبة لهم كانوا دول أهله أقرب ناس ليه كان واحد منهم وكان واحد من زعمائهم المتشددين فحاسس قد كده انه ازاي ما يعرفوكش فبيقول مسرة قلبي يعني عاوز تقول لي خبر حلو قول لي اليهود رجعوا لربنا امال هم دلوقتي ايه لا دول مش يهود دول ما يعرفوش ربنا الموجودين دلوقتي انما لو امنوا بالمسيح له المجد يبقوا عرفوا السكه الصح ان مسره قلبي وطلبتي الى الله واضح ان دي موضوع صلاه مستمر شوفوا احنا في القداس الإريغوري يصرخ الكاهن بعد ما يبقى المسيح على المذبح كده يقول له غير المؤمنين ردهم احنا بنصلي لغير المؤمنين لأننا لا نشاء أن يهلك أحد احنا كمان مش بندعي على حد زي ما الناس فاكر احنا بندعي للكل خلاص غير المؤمنين ردهم ولتنقضي افتراقات الكنيسه إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص لأني أشهد شوفوا حكمة هذا العظيم إنه عارف الكلام ده هيقروه ناس يهود وهيقروه ناس كتير مسيحيين من أصل يهودي فبعد ما كسر في كبريائهم وعندهم وحرفيتهم قال بس أقول الحق هم فيهم حتة جميلة أشهد أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة عشان يظبط الكلام هم غيورين أيوة هو نفسه كان كده هو بولس نفسه كان غيور جدا ازاي ناس تكسر كلام موسى على المسيحيين ازاي ناس تجدف وتقول المسيح الناصري ربنا كان شايف ان ده هرطقة او بدعة وتجديف فكان بغيرته كان غيور جدا عاوز يخلص على المسيحيين كلهم فبيقول انا انا بشهد لهم ان عندهم غيره يعني لما بيكرهوا المسيحيين وبيضطهدوهم عن غيره لله بس لكن ليس حسب المعرفه هنا الغيره يبان ايه ان في احيانا حماس زائف زي الارهابيين مثلا الارهابيين عندهم غيره وبعضهم غيره لله هو شايف كده انه بيغير على حق ربنا فيروح يطعم نجيب محفوظ مثلا عشان حق ربنا حق ربنا ازاي ليس حسب المعرفة غيرة جهلة انما غيرة حماس شديد جدا من اجل حق الله في نظر ولكن ليس حسب المعرفة بولس في اعترافه لتلميذه تيموساوس قال له انا كنت كده ولكني فعلت هذا في جهل انا لما كنت بعمل كنت جاهل كنت بضطهد ولاد ربنا بحجة ان انا بحب ربنا والمسيح لو المجد قال لنا كده في ناس هيجي لهم وقت يضطهدوكم كأنهم بيرضوا ربنا عن طريق قتلكم ما تستغربوش وده اللي بيحصل في جيل وجيل ان ممكن من اجل اسم الله يقتلون اولاد الله ده ليه عندهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة شوفوا المعرفة خطر ازاي عشان كده الآية في العهد القديم تقول هلك شعبي من عدم المعرفة اللي ما عندوش معرفة يمشي غلط يهلك ويهلك آخرين كل ده لأن المعرفة مش حقيقية مش مستقيم أشهد لهم أن لهم غيرة لله برضو دي تعلمنا مبدأ جميل ننزل بقى للحياة الروحية ونقول يا ترى الواحد فينا يقدر يشوف واحد قد كده بيكرهه وعاوز يموته بره المسيحيين تقدر تشوف فيه فضيلة زي بولس لما بيقول أشهد لهم أن لهم غيرة لله شوفوا العين البسيطة اللي كلها حب تقدر تشوف في الناس دول فضيلة تتعلمها تقول يا بختهم برضه عندهم غيرة يمكن أكتر مني إنما صحيح مش مظبوطة وليست حسب المعرفة بس هي غيرة لله فهنا اتضاع القديس بولس والتقوى الحقيقية تدي عين بسيطة بتخلي الإنسان يميز في كل شخص مهما كان شره في حتة حلوة برضه عشان يقدر يحبه ويصلي له ويتمنى رجاءه خلاص لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله إذ كانوا يجهلون بر الله هم مش عارفين ربنا عاوز يديهم البر إزاي هي دي المعرفة الجديدة هي دي معرفة العهد الجديد أن الله أعطانا البر بابنه الوحيد في آية في أشعية 53 دقيقة جدا بس اليهود ما, شاف ما شافوهاش أو شافوها وانطبق عليهم اللي قالوا كتير الكتاب لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون بيشوفوا كأنهم ما بيشوفوش يقول عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين ايه ده يا رب في بار هيبرر الناس واللي يعرفه بس يتبرر هي دي المعرفة الحقيقية العبد البار هنا ربنا يسوع المسيح له المجد ليه؟ لأنه أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس وهو البار وحده لأنه فيش بار تاني في التاريخ كله ومن يعرفه معرفة حقيقية يتبرر فيقول بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها كاخ خطاياهم اللي عملوها دي كلها هو هيشيلها طب مين العبد اللي يقدر يشيل الخطية غير ربنا له المجد يسوع المسيح إلهنا ادي كلام العهد القديم وادي ايماننا الحقيقي وادي المعرفة الحقيقية اليهود مش عاوزين يعرفوا الحتة دي حافظين تفاصيل الفرائض والناموس لكن عند هذا العبد البار الذي بمعرفته يتبرر الكل مش عاوزين يعرفوه اصلبه اصلبه وبعدين تنبأوا دون أن يقصدوا قالوا إيه دمه علينا وعلى أولادنا بقوا هم قالوا دمه علينا وبعدين في العصر الحديث يبرروهم من دم مش كده مش يطلع ناس يقولوا ان هم ابرياء من دم المسيح ازاي ابرياء من دم المسيح ازاي ان كان اليهود نفسهم بيعترفوا انه دمه علينا احنا نشيل دمه ما تقولش الهم انت يا بيلاطس احنا نشيل ذنبه نخليه ذنبه قدام ربنا ازاي يقولوا اليهود مل... ابرياء من دم المسيح ده الكتاب بيقول هم الذين قتلوا الرب يسوع آية واضحة جدا في تسالونيكي الأولى نختم ونقول ايه اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله على مستوى التطبيق نقول احيانا الانسان لا يطلب بر الله وانما يثبت بر نفسه اللي هو البر الذاتي يعني واحد يبقى عاوز يتجمل لحساب نفسه واحد عاوز يبقى كويس لوحده عاوز ضميره يمدحه في ناس بتمشي في سكة بر غلط بر ذاتي يعني ايه يعني يبقوا فرحانين بنفسهم مع كل حاجة روحية بيعملوها مش عشان بيرضوا ربنا ومش بشعور التائبين انما بشعور القديسين كأنهم يعني بقوا ناس كويسين ومش محتاجين لحاجة هنا يضيعوا بر الله من ايديهم يضيعوا بر المسيح من ايديهم الموقف الوحيد اللي يدي للإنسان بر طول حياته إنك تقف في موقف المحتاج من الله البر تقول له ارحمني يا رب أنا خاطئ تفضل تقولها طول العمر تفضل ضعيف دايما فتاخد قوة تفضل محتاج دايما فتشبع تفضل خاطي دائما في نظر نفسك فتتبرر أمام الله لكن أول ما تبقى بار في عينين نفسك بقيت خاطي في نظر الله عشان كده احنا كنيستنا غاوية يا رب ارحم غاوية كريا ليسون كنايس تانية ما تحبهاش الكلمة دي انما احنا بنحبها قوي غاويين الكلمة دي لان الكلمة دي مفتاح السماء طول ما انت واقف في طلب الرحمة في موقف الخجلان المحتاج هتاخد اول ما تقف في موقف الشبعان المليان هتاخد ايه ولا حاجة طبعا فاليهود كانوا وقفوا الموقف ده من بدري هم كويسين ومبسوطين بنفسهم ومش محتاجين بر الله أما الأمم الجاهل الغلبان الخاطي عارف كويس إنه محتاج بر الله فيقدر يقول ارحمني يا رب لأني خاطي عشان كده الآباء القديسين علمونا أقصر صلاة وأقوى صلاة هي اللي تقول فيها يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا خاطي اللي مش حافظ مزامير يقولها كتير وال واللي مش عارف يقول تراتيل يقول الصلوة دي كتير واللي مشغول يقدر يقولها والصلاة دي تعطي بر الإنسان لإلهنا كل مجد وكرم الأب